السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته وفي مستهل شهر ذي الحجة من عام 1437 نسأل الله عز وجل أن يختم لنا عامنا بخير وأن يجعلنا ممن وفقوا فيه للحج المبرور اللهم إنا نسألك بركات ونفحات وخيرات شهر ذي الحجة من هذا العام واللهم اجعلنا من حجاج هذا العام ومن حجاج كل عام وفي شهر ذي الحجة تعلو الهمم وتشرئب النفوس لحيازة الأجور العظيمة والحسنات الجسيمة وفي شهر ذي الحجة تتوق النفوس لحج بيت الله الحرام وتتوجع القلوب قلوب من حرموا من التأشيرة أو حرموا من بلوغ البيت العتيق وفي مستهل شهر ذي الحجة وفي مستهل العشر المباركة منه ونحن نذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر يعني العشر من ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فاللهم غنمنا بركة هذه الأيام ومن الجميل أن نطرح هذا السؤال أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان واسمعني يا صديقي فحين نكون في مقام تنظير وتأصيل فقهي يختلف الشأن عن أن نكون في مقام موعظة وإيقاظ للهمم فحين نؤصل ونبسط بإنصاف فقهي وتأصيل قد نصغي لقول عالم من السلف يقول أن أيام ذي الحجة أفضل من ليالي من أيام رمضان وأن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة أو أن نقول أن الأيام العشر مفضلة على الإطلاق أو أن نقول ليالي العشر من رمضان الأخيرة مفضلة على الإطلاق أما هنا في رفقة التربية وال والاتعاظ بنفحات الأيام فتكون الموعظة أن انتهز ما هو بين يديك انت في ذي الحجة احنا مالنا ومن رمضان أين رمضان الآن وراءنا أفرأيت إن كانت كل أيام رمضان إن كانت كل ليالي رمضان ليالي قدر ماذا نفعل بها الآن ونحن في ذي الحجة نفسه ونحن نعيش ذي الحجة لا أيام أفضل من ذي الحجة ونحن نعيش شهر ذي الحجة لا ليالي أفضل من ليالي ذي الحجة الليلة اللي جاية دي مش هقول أفضل بقى هقول أهم أهم عندي من ليلة القدر لأن ليلة القدر ذات القدر مرت وفرت وانقضت وانتهت لهذا فإن ليلة القدر لما كانت بين يدي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله أرأيت إن أريتها فما أقول شوف الكلام حين تكون ليلة القدر أمامي أريد أن أعرف ماذا أقول لم تقل عائشة رضي الله عنها وارضها ولم تكن عائشة رضي الله عنها وارضها ممن يتتبع ليلة القدر في صباحها التالي وتنظر إلى شمسها وتقارن بين شموس الأيام العشر الأخيرة من رمضان لتتعرف عن ليلة على ليلة القدر لم تفعل ذلك لأنها حين تمر تنقضي أهميتها ماذا أفعل بليلة مضت وإن كانت ليلة القدر فكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول أرأيت إن أريتها لما أعرفها كانت تريد أن تعرفها في حينها في وقتها وهي قائمة ولهذا كان كل السلف يأتيهم الآتي في المنام فيقول قم هذه ليلة القدر مش كانت امبارح مش كانت ليلة كذا مش الشمس دي بتعرفنا لا أرأيت إن أريدها فماذا أقول لهذا فلا مقارنة بين ذي الحجة وسواه ولعل هذا من أسرار قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام ولم يغب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ذكر رمضان وإنما قال ما من أيام ما من أيام احنا مالنا ومال السنة كلها هو احنا ما عندناش دلوقتي إلا ذو الحجة بين يدينا فقط ذو الحجة ما من أيام ما فيش أيام في الدنيا فيها عمل صالح أهم من شهر ذي الحجة وحين نفاضل بين ليالي ذي الحجة وسواه يأتينا قول الله وليال عشر ويأتينا أن نراوي الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر لأنه كانت تعجبه العبادة بالليل لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر ما تناموش في الليالي العشر من ذي الحجة ما تناموش صلوا كل الليل لأن ليالي العشر أفضل مما سواها ولعل مما تفضل به أيام وليالي العشر من ذي الحجة سواها أن الله يتعبد له فيها بكل العبادات التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والحج أين الحج في رمضان لا نستطيع أن نقف على عرفة إلا في الأيام العشر من ذي الحجة في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة إذا فلا مقارنة نحن أمام أيام لا أيام أفضل منها وحين توحد الله ملكا قديرا يخلق ما يشاء ويختار له الخلق والأمر حين توحده تعلم أنه وحده سبحانه هو الذي يفضل الأيام على بعضها طول السنة عمالين نقول ما فيش حاجة اسمها مولد لا احتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا احتفال بليلة النصف من شعبان لا احتفال بليلة الإسراء والمعراج لا احتفال لا احتفال لا احتفال طول العام نقول لا احتفال لماذا؟ لأن الأيام ملك الله والآن نقول الله فضل هذه الأيام بالدليل الصحيح الثابت الله فضلها إذا هيا بطل هات كل طاقتك فيها في هذه الأيام وسبحان الله من جميل ما ترى العين مناظر الشوارع في كل الدنيا في كل البلاد الإسلامية ومنها مصر حين يأتي وقت أذان المغرب أنا أفرح حين أرى الشوارع في أول أيام ذي الحجة وقت المغرب والشوارع كلها فارغة والكل في المساجد يصلي أو في البيت يفطر كأننا في رمضان هذا مما تقر به العيون الكل صائم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع أيام من شهر ذي الحجة يصومها جميعا يصوم تسع أيام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصمها جميعا وحين نصوم ونتصدق ونطعم ونقرأ ونذكر الله ونصلي ونتهجد ونتلو كتاب الله ونجتهد في الطاعات جميعا فإن هذه الهمم العالية تصون الإنسان تصونه من أدران ما بعد المواسم في حلقة اليوم أيها الأحباب وفي حلقة هذا المساء يا رفاق الخير أدرس معكم الوقاية من الفتور لأن موسم العشر من ذي الحجة مثل رمضان يشبهه في علو الهمة وجماعية الطاعة وعون الناس جميعا على العبادة ثم إذا انتهى رم... شهر إذا انتهت العشر من ذي الحجة وبدأت أيام العيد نفاجأ من جديد بفتور الهمم ومجافاة المصاحف والبعد عن الذكر وربما العودة للذنوب ولي مع حضراتكم أكثر من حلقة نتكلم عن الفتور أتمنى أن تجمع جميعا ولعل الله أن ييسر ويفتح ويعينني سبحانه وتعالى على جمعها في كتاب حلقة اسمها فهم الفتور وحلقة اسمها أجمل ما في الفتور وحلقة اسمها شوال نفسه موسم وحلقة اليوم بعنوان الوقاية من الفتور حين نكون في سباق العبادة منا من كل همه أن يعبد الله عز وجل في هذه الأوقات وأن يحرز الزمن الفاضل بعبادات فاضلة لكن منا من يسدد بصره إلى ما بعد الموسم في أحد أيام الخير من شهر رمضان في سنين قريبة كنت بجوار شيخنا الجميل كبير فضل الشيخ محمد حسين يعقوب فكنت يعني حزينا فسألني الشيخ عن حالي فقلت والله يا شيخ أنا أفكر في اليوم الذي تقول لنا فيه كعادتك بعد رمضان هل هذه أشكال اعتقت هل هذه قلوب اعتقت كنت وأنا قاعد مع الشيخ أنا جربت رمضان واثنين وثلاثة وعشرة الشيخ يقول لنا بعد رمضان دي ناس اعتقت دي قلوب اعتقت دي أحوال اعتقت ده بصر واحد اعتق من النار ده لسان إنسان اعتق من النار ده حال إنسان اعتق من النار أصل المعتوق مش هيعمل تاني فجور مش هيفجر تاني اعتق اعتق يبقى مش هيدخل النار يبقى مش هيعمل حاجة تدخله النار مش كده اعتق ده حال إنسان اعتق فالكلام ده بعد رمضان كان بيزعلني لأن الإجابة ضميري عارفها كويس لأن الإجابة جوايا بيقول لي مستحيل مش أنت اعتقت إيه بس اعتقت إيه ده احنا بنزداد على معاصينا معاصي فكنت قاعد مهموم في رمضان نفسه في الموسم نفسه ان بعد رمضان هيبقى حالي حال المعتوق ولا لا اتمنى وانت في ذو الحجه وانت عايش الموسم نفسه تبقى مشغول بعد الموسم هيبقى حالك عامل ازاي علشان كده يا صديقي جبت لك روعه من روائع ابن القيم فيها الوقايه من الفتور مش علاج الفتور مش ان انت لما تفتر نعالجك فترجع لا دواء دلوقتي حباية تاخدها دلوقتي حقنة تطعيم تاخده دلوقتي يحول بينك وبين الفتور بعد بعد انتهاء الموسم بيقول ابن القيم عليه رحمة الله بيقول لابد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه اللي ماشي ربنا المفروض سرعته تتغير اللي فكر وقرر انه يسير الى الله ما يمشي لا اصل انا طبعي الهدوء انا بحب ادي كل حاجه حقها انا على مهلي في كل حاجه لا لما تيجي تسير لربنا لازم تكون همتك تتغير تتغير تبقى عندك طاقة على تغيير حالك عن يبقى عندك قدرة على اتخاذ القرار بسرعة اتغير اتغير قرر تتغير بيقول همة تسيره وترقيه انت لازم تمشي هتقول مشوني لا لازم انت اللي تمشي وترقيه انت لازم تترقى يبقى انا محتاج اسير واترقى وعلشان اسير واترقى لازم يكون معايا همه همه علو الهمه اسمع الكلمه دي علو الهمه علو الهمه ده شيء من لوازم السير الى الله ما ينفعش تبقى عادي عادي ده كان زمان انا طبعي كده ده ده زمان انت دلوقتي سائر الى الله سائر الى الله يعني ايه يعني ايه يعني تدبرت مصيري وعرفت ان ربي قال يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه عرفت ان الطريق اللي انا ماشي فيه ده مش هفضل ماشي فيه كده على طول ده له اخر ده له اخر القى فيه ربي ألقى فيه ربي سبحانه وتعالى علشان كده همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه لازم يبقى عندك علم علم مش عشان تتمنظر على الناس علم مش عشان تقول أنا معايا إجازات وحضرت دورات لا علم يبصرك خليك ما يضحكش عليك يبصرك يعرفك ان الشهوة العاجلة دي بعدها ندم يبصرك يبصرك يعني يخليك مفتح مش أعمى ويهديه يعني يحبب إليه اختيار يشرح صدره القرار قال الله عز وجل وهديناه النجدين قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ان انت تختارهم محتاج علم محتاج علم يخليك تبصر وتهتدي قال وهذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته وهو الله سبحانه وتعالى والباقي بإبقائه وهو الدار الآخرة وهذه الهمة العالية تصفيه من كدر التواني أي تخلصه وتمحصه من درن الفتور والتواني الذي هو سبب الإضاعة والتفريط يبقى اللي بيضيعوا بيضيعوا ليه اللي بيفرطوا بيفرطوا ليه اللي بيفتر بيفتر ليه علشان ما عندوش همة لأن علو الهمة نفسه بيجعل الإنسان سائر من غير أدران السير طبيعة السير كده ان هو في أدران في مشاكل في السير ايه مشاكل السير الفتور انه ما بيمشيش عدل بيقع يمشي ويقع يمشي ويقع طب اللي مش عايز يقع يعمل ايه يبقى عنده همة عالية وكل ما الهمة العالية دي كل ما الهمة العالية دي يزداد طاقتها ويزداد وقودها تسير وما تقفش شفت واحد ماشي قبل كده عمرك يدوس بنزين ويشيل رجله يدوس بنزين ويشيل رجله يدوس بنزين ويشيل رجله ما يمشيش عمرك شفت قطر وهو ماشي بيمشي كده يمشي وبعدين يهدي يمشي وبعدين يهدي مستحيل هو بيمشي بسرعة واحدة ليه الطاقة جاهزة ومفتوح لها الطريق الوقود جاهز ومفتوح له الطريق ان هو يحترق علشان كده لازم يبقى عندك همة عالية سمعت الكلمة دي همة عالية انا هسيبكم دلوقتي الفاصل قصير عشان ارجع معاكم لرائع ابن القيم وادي لك من الاخر برنامج العباده في الايام العشر من ذي الحجه هات ورقه وقلم وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره أيام العشر من ذي الحجة وليالي العشر من ذي الحجة خطر لدرجة أنك حرام تضيع وقتها حرام عليك عمرك حرام عليك علشان كده أنا عايز أ... عايز أوقظ همتك أنا عايز أوقظ همتك يقظة لا تنطفئ كل الأيام العشر من ذي الحجة بسؤال إيه هو أفضل شيء نعمله في الأيام العشر من ذي الحجة إذا كانت أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام يبقى إيه هو أفضل شيء في الأفضل أيام إيه هو أفضل عمل نعمله إيه هي أفضل طاعة في أفضل أيام الإجابة الحج أيوة الحج الإجابة الحج ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام يعني العشر من ذي الحج هي أسماء العشر من إيه العشر من ذي الصدقة العشر من ذي الصلاة العشر من ذي القرآن اسمها الحجة تروح تحج تبقى بتعمل اللي مطلوب منك ما بتحجش يبقى انت قاعد هنا بتجري وراهم لازم تبقى فاهم ان افضل ايام في العشر افضل عمل في الايام العشر هو الحج الحج عشان كده انا عايز اقول للناس اللي ربنا اكرمهم بالحج وربنا اكرمهم بتاشيرات الحج انت قاعد بتعمل ايه بعيد عن الكعبه انت قاعد في مصر بتعمل ايه انت قاعد في مصر بتعمل ايه انت قاعد في بلدك بتعمل ايه جري على الكعبه ربنا بيقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج انت قاعد بتعمل ايه جري على مكة غير تذكرتك وسافر النهاردة غير تذكرتك وروح النهاردة الناس قاعدة تبص في الكعبة وانت قاعد الناس قاعدة بتطوف بالكعبة وانت تأشيرتك في جيبك وقاعد بتعمل ايه يوم تنزل الحجة في بلدكم تعمل ايه تعمل ايه تجارة ايه اللي افضل من الحج دلوقتي احنا بدأت ايامنا العشر يبقى تروح على هناك فورا يا راجل ده الحج اشهر الحج اشهر معلومات الناس كانت بتسافر تحج من رمضان ومن قبل رمضان عشان واحد يروح من المغرب ل- لمكة على جمل كان بيسافر في قد ايه وانت مخلي تذكرتك أربعة ذي الحجة وخمسة ذي الحجة ده كلام جري اتمتع ربنا بيقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج روح اتمتع شوية روح ملي عينك شوية روح بصبص للكعبة شوية روح اتفرج لجدرانها شوية روح قبل الحجر شوية روح اشرب من زمزم شوية انت قاعد بتعمل ايه الايام العشر من ذي الحجة مفيش عمل افضل فيها من الحج روح حج روح حج لما بنروح بدري بيبقى احنا بنحج احنا دلوقتي بنحج في يوم واحد ذي الحجة احنا بنحج يوم اتنين ذي الحجة احنا بنحج احنا بنحج اللهم متعنا بالحج يا رب لما بتسافر للحج وتتمتع بالحج في الايام دي الحجاج بيتمتعوا وياخدوا حسنات وقلت لكم في الحلقة اللي فاتت حج كل عام الحلقة اللي اسمها حج كل عام ان الحجاج دول قاعدين قاعد يتفرج على الكعبة وياخد حسنات وهو بيتفرج مش زينا هنا بنتفرج على الكعبة في التلفزيون ونعيط ده بيتفرج على الكعبة على الكعبة هناك وياخد حسنات يشرب شوية مية اصل عطشان فياخد حسنات يركن ظهره ياخد حسنات يلمس الكعبة ياخد حسنات يبوس الكعبة ياخد حسنات يبوس بوسة قبلة يبوس الحجر تتغفر له ذنوبه في عبادة اسمها بوسة في عبادة اسمها قبلة في حد يعبد ربنا بأنه يقبل حجاج يا سيدي الحجاج يا سيدي الحجاج يا سيدي بيدخلوا جوه الحجر يبقوا واقفين تحت العرش الحجاج يا سيدي بيبقوا واقفين تحت الميزاب يبقوا في نقطة مركز الكون كله قال عبد الله بن عباس عليكم بشراب الأخيار ومصلى الأخيار قالوا ما شراب الأخيار وما مصلى الأخيار قال شراب الأخيار زمزم ومصلى الأخيار تحت الميزاب ناس يا سيدي واصلة فاللي يقعد هنا بقى يحترق قلبه وقلت لك ان الحزن على فوات الحج ده عبادة وجزء من الصورة الكاملة للحج ان الحج يبقى الناس هناك شغوفة والناس اللي مش طايلة زعلانة ان فاتها الحج طول ما انت زعلان تبقى مأجور طول ما انت زعلان يبقى في امل طول ما انت زعلان يبقى ان شاء الله تحج السنة الجاية انا عايز ابشر كل اللي زعلانين على الحج باذن الله هتحج السنة الجاية هي كده هي كده تعيط سنة وتروح السنة اللي بعدها هي كده هي كده اهو تعيط عليها سنة انك محروم ومش طايل وبعدين السنة الجاية تيجي لكن عايز تشاور لها بصبعك كده تروح ما حصلش ما حصلش لازم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإحرام وراح قالوا لا ارجع وما حجش عليه الصلاة والسلام وبعد كده راح فاتح عليه الصلاة والسلام لازم كده تعشم لك سنة وتتوجع سنة وتتألم سنة أبشر هي جاية خلاص أهي إن شاء الله تيجي بس خلي الهم ده عندك على طول بقى ما يسيبكش كل صلاة طول حياتك كل ما تشوف الكعبة طول حياتك وين وإنك مش عايز تحج حجة واحدة عايز تحج العمر كله هو ده وينوي بقى إذا كنت أنا قاعد هنا ما حلتيش المضاعفة في مئة ألف قاعد في بلدنا يبقى المفروض أضرب همتي دي في مئة ألف مش كده ولا لأ قلت لحضراتكم إن اللي بيتصدق هناك بريال والريال بتلاتة جنيه يبقى كأنه تصدق بأكتر من 300 ألف جنيه يعني لو كل يوم واحد من الحجاج اتصدق بتلاتة ريال وهو بيطوف كده أما طلع تلاتة ريال تصدق بيهم يحتسبهم عند الله بمليون جنيه أفضل من مليون جنيه مصري يحتسب عند الله أنه تصدق كل يوم بأكتر من مليون جنيه إحنا قاعدين هنا بقى نعمل إيه شوف إذا كان ده حالهم إذا كان ده حالهم أنه هو بيفتح المصحف كده بيفتح المصحف بس فبيقول بسم الله الرحمن الرحيم ما قرأش لسه رب العالمين أجر على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحرف هنا بعشر حسنات وسيدنا عبد الله بن عباس قال ان الحسنات بتضاعف في مكة زي الصلاة يبقى الحسنة في مكة بمئة ألف حسنة أفضل من مئة ألف حسنة العشر حسنات في مئة ألف بكام بمليون بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف ولا 20 حرف يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياخد 2 مليون حسنة وهو لسه ما قراش حاجة لسه بس هو بيقول ناولني يا حاج المصحف ده بسم الله الرحمن الرحيم عقبال ما الراجل ناول المصحف عشان يفتحه ويقرا انكتب له 2 مليون حسنه انت قاعد هنا بتعمل ايه بقى يبقى تقرا قد ايه علشان تحصله يبقى نشد حيلنا في في التلاوه قد ايه عشان نحصله اذا كان ده بيصلي كده هو بس صلى الظهر 10 ايام ورا بعض انكتب له ال 10 ايام دول بمليون يوم 10 ايام من ذي الحجه صلى فيهم كل يوم الوتر ينكتب له انه صلى مليون وتر صلى كل يوم الضحى عشر ركعات ينكتب له انه صلى الضحى كل يوم مليون ركعة يبقى احنا نصلي الضحى هنا قد ايه يبقى احنا هنعلي همتنا هنا قد ايه يبقى نعلي همتنا في العبادة ونزود عليها الحزن على الفقد مش ربنا بيقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يبقى ربنا مدحهم وأثنى عليهم وعلى بكائهم البكاء ده ربك سبحانه وتعالى ذو الحنان وحنانا من لدنا يا حاجة يلي كان نفسك تحج بس معكيش محرم يا حاج يلي كان نفسك تحج والقرعة كسرت بخاطرك البكاء بتاعك ده كله متحوش لك وبينكتب لك بيه ان شاء الله الحج السنة دي السنة دي انت ان شاء الله بتحج السنة دي ببركة ان انت نويت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة معلش انا مش قصدي اوجع لك قلبك بس أعشمك وفرحك أن أنت تحج السنة الجاية كمان إن شاء الله من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إن شاء الله تحج السنة الجاية ويتكتبوا عشر حجات بس السنة دي بشوية الزعل بتاعك دول بشوية الزعل بتاعك دول ربنا يكتب لك أن أنت حجيت السنة دي وعملت التمتع السنة دي يبقى واجب عليك تضاعف همتك وهنا بقى ابن القيم بيقول لنا الوقاية من الفتور ان انا لما اشد حيلي بقى في الايام دي ما افترش وما تهدش بعد بعد الايام العشر من ذي الحجه وما تضيعش همتي ازاي بقى الوقايه من الفتور ابن القيم بيقول عن علو الهمه ده علو الهمه الا تقف النفس دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه ولا ترضى بغيره بدلا منه ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية يبقى كل ما تعلي همتك يكون مقصودك هو الله عارفين يا أحباب كان أظن سفيان الثوري أو غيره كان يطوف بالكعبة ولقي امرأة من العابدات فقالت له تطوف بالكعبة أم برب الكعبة فقال أنا سلفي فقال أطوف بالكعبة فقالت حجر يطوف حول حجر الحقيقة أن مقصودها هو ألا يتوقف الإنسان عند الرسوم وعند المادة والأسباب وإنما اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان بيطوف بالبيت وبعدين سألوا سيدنا عبد الله بن الزبير أن يزوجه ابنته فنظر إليه عبد الله بن عمر ومضى في طوافه فحزن عبد الله بن الزبير وقال والله لا أسأله عنها أبدا ثم لقياه بعد مدة في المدينة فقال له أنت كنت طلبت مني ابنتي فقال أجل قال اعذرنا يا أخي كنا نتخايل الله بين أعيننا ونحن نطوف طبعا نتخايل الله يعني اعبد الله كأنك تراه رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإحنا عقيدتنا سلفية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يعني التجسيم ولا يعني أن يخطر بباله إلا ما الله أمر به وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأكثر من ذلك زي ما شيخنا الله يرحمه ويحسن إليه شيخ سعيد قتة كان بيقول وليس من حقك أن يخطر ببالك أمال يعني إيه نتخير الله بين أعيننا ونحن نطوف يعني اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هي دي اللهم وجهت وجهي إليك هي دي هي دي فحضور القلب ومس العبادة للقلب هذا ضامن للقلب ألا يفتر بعد ذلك خلي بالك في وقت العبادة خليك حريص ان قلبك يدوق لكن لو جوارحك بس داقت الجوارح دي بتفطر بيفضل القلب جعان والروح جعانه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي الجسم ده ممكن يفطر لكن القلب ده طول ما احنا غذيناه وعرفناه استغل الايام دي في كده استغل الايام دي في كده الحمام لما تربيه في غيه وبعدين تفتح له باب الغيه يطير ويرجع عارف انه هينام فين عند اكله وشربه فقلبك ده دلوقتي في العشرة من ذي الحجة في غية خلي قلبك ده في الغية دي يعرف ان حياته في القرآن دوقه القرآن دوقه القرآن اسمع المنشاوي اسمع بندر بليلة اسمع القذبري عمر القذبري اسمع اسمع قرآن يغيرك اسمع سعد الغامدي اسمع فارس عباد اسمع اللي يحيي قلبك اتغير لما تسمع قرآن قول لقلبك ها شفت بقى الحلاوة شفت بقى الطعامة شفت بقى الغذاء دوق قلبك حلاوة انه يصلي على النبي ألف مرة دوق قلبك حلاوة ان هو يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويحوقل ويحسبل ألف مرة دوقوا الغذاء ده يبقى أول حاجة علشان القلب لا يفطر ألا تقف النفس دون الله قلت لكم إن كان في ناس شغالة في رمضان في رمضان شغالين وناسين رمضان ناسينه شغالين في العبادة ليه علشان هي حلوة علشان دي معاملة ربنا ما تسيبش ربنا عشان كده بيقولوا دايما قوم ذهبوا ثم رجعوا قال لو وصلوا ما رجعوا اللي يعرف ربنا ما يسيبهوش ما فيش مسلمة خلعت النقاب دي ما لبستوش أصلا ما فيش حد في الدنيا اسمه بيصلي ويقطع ده اسمه تارك للصلاة اللي بيصلي ما بيبطلش أبدا مفيش حاجة اسمها بيبطل سجاير ويرجع ما حصلش ده اسمه مدخن اللي تاب ما بيرجعش أبدا اللي وصل ما بيرجعش أبدا ولا ترضى بغير الله بدلا سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة أن تمس العبادة القلب تاني حاجة انتهاز الشرع خلاص بقى انت عرفت انت عرفت ان كل مرة هتشتغل فيها في العبادة ليك آخر وبتفتر يبقى لما تكون شغال بلاش بقى الطريقة المعتادة في ان انت كل يوم تقرأ ثلاث اجزاء لا شد حيلك هات اكتر لان انت محتاج رصيد يسترك في ايام الفتور وده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ان النفوس اقبالا وادبارا فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل واذا ادبرت فالزموها الفرائض يبقى انت لما تكون شغال في السير الى الله سبحانه وتعالى وعندك شره دلوقتي وعندك همه عاليه موتها بقى موت نفسك دي عباده نفسي اقول لك ان الناس اللي داومت على الطاعه معاهم تحويشه عمر انا صاحبت شيخ عشر سنين العشر سنين كل يوم منهم الخمس صلوات عمره ما ترك ترديد الاذان شفتوا يا ناس شوف بقى لما واحد طول عمره كل يوم الخمس صلوات بيردد الاذان انت يعدي منك ترديد الاذان ده ولا كانه حاجه حصلت بالنسبه للراجل بقى اللي, اللي كمل 10 سنين على كده 20 سنه على كده 20 سنه بيردد الاذان الخمس صلوات كل يوم تحويشه عمر تسترك فلما يكون نفسك مقبله علي همتك قوي علي همتك عايزين في الايام العشر دي ختمتين ولا حاجه ايضا مصاحبه الاجواء الطيبه لما تدرس ان في جو حلو نفعك يبقى خلي الجو ده معاك اللي بعد الايام دي كمان خلاص انت عرفت ان انت لما بتروح البيت ما بتصليش يبقى صلاه قيام الليل عندك في المسجد خلاص مش عشر سنين جواز كفايه تعرف فيهم ان بيتك ما عادش ينفع لقيام الليل خلاص ادينا بس الاسبوع دوت قيام الليل في المسجد بعد صلاه العشاء على طول اخيرا الذل والافتقار الذل والافتقار اللي بيزيد لله ويتواضع ربنا بيثبته وبيعصمه أما الذي يرى نفسه ويرى عمله بيحيد عن الطريق قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه أول ما تشوف نفسك هتضيع لكن طول ما أنت شايف نفسك ضعيف وعلى قدك وهمتك ضعيفة هتستمر وهتثبت وهتبقى قوي بسرعة برنامج العبادة في الأيام العشر من ذي الحجة هتبدأ قيام الليل قبل أذان الفجر بستين دقيقة اللي متعود ما بيصليش في البيت اجري على المسجد يلا وانت رايح المسجد قبل ما تصلي الركعات دي عايزين 500 استغفار استغفر الله 500 مرة الاستغفار 500 ده مش هياخد منك خمس دقايق ست دقايق خلصتهم قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله على سبحة خاتم صغنونة كده عديت ال 500 يلا قوم صلي لله 23 ركعة خفيفة خفيفة قوي الركعة في دقيقة الركعة في دقيقتين قول لي ما بعرفش اصلي بسرعة وانا قلت لك صلي بسرعة انا حبيت يعني اسهل عليك الموضوع اذن اذان الفجر من الاذان للاقامه تكون خلصت كل اذكار الصباح من كتاب حسن المسلم قول لي انا بقول على مهلي لك وانت بتقول على مهلك وبتضيع العمر كله اسمع الكلام من الاذان للاقامه تكون خلصت كل اذكار الصباح صليت الفجر وانت بتصلي الفجر ده ورد التدبر ده ورد التدبر اللي القرآن بي بيتقري دلوقتي عليك في الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا دلوقتي تدبر يعني ايه تدبر يعني أسقط الآيات على حالك شفت الحال الجديد اللي انت فيه شفت الحال اللي انت بتعيشه دلوقتي نزل الآيات دي على حالك من صلاة الفجر للشروق مطلوب منك حاجتين تقرأ جزء القرآن وتحفظ وتراجع احفظ صفحة وراجع صفحتين من أول الضحى لحد العشاء مطلوب منك 3000 ذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد دول ستة ستة في 500 3000 دندن فيهم طول اليوم مع السنن القبليه والبعديه اللي كلكم خلاص حافظينهم انا بفرح لما قابلت عم محمود في المسجد من كام يوم قال لي يا شيخ انا فرحان بال 41 ركعه ومداوم عليهم صليت العشاء بعد العشاء قوم صلي ركعتين بجزء واحد من القران الكريم عايزين كل يوم صدقه عايزين كل يوم قصايمين الايام التسعه كلها عايزين كل يوم نوصل رحم عايزين كل يوم ندعو الى الله عايزين كل يوم نقرا صفحه من كتاب الشيخ الالباني صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ونبقى طلبنا العلم كل يوم ومضى الوقت ابن قيم الجوزيه مع كلامك العذب وفهومك الزكيه اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية كل عام وأنتم بخير وجعلني الله وإياكم من حجاج بيت الحرام كل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهرا دعوتك يا كريم